قصدك تاخد الارض تقدم يوم الخمسين
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم بنعمة ربنا على يوم الخمسين وكيف انه حل الروح القدس على التلاميذ كألسنة كأنها من نار كألسنة كأنها من نار تذكرني بقول السيد المسيح له المجد جئت لألقي نارا على الأرض ماذا أريد لو اترمت في لقى 12 النار في العهد القديم كانت تمثل إما رب المجد نفسه لإما العدل الإلهي قيل في لاويين 12 آسف قيل في عبرانيين 12 إلهنا نار آكلة وكان زمان نزول النار من السماء علامة لقبول الله الذبيحة أو التقدمة كما يظهر في ذبيحة إيليا النبي وذبيحة أنبياء البعل فكان بيشعر أن نزول نار من السماء دليل على قبول الذبيحة من ربنا وهكذا كانت النار في ذبيحة المحرقة كان الدليل على أن المحرقة كلها لله لا يأكل منها أحد هناك وكانت النار تزل تظل تشتعل فيها باستمرار نار لا تطفأ فالنار بترمز لربنا وبالتالي لروحه القدوس وكل واحد فينا صار هيكلا للروح القدس هيكلا لله والسؤال هو هل خلى الهيكل يوما واحدا من الايام من النار باستمرار كانت النار موجوده في هيكل الله باستمرار كانت موجوده في الشموع في البخور في السروق طول الوقت ولا زالت حتى الآن موجودة النار في الشموع وفي البخور وطبعا بدلا من السروق الأنوار الموجودة يعني لكنها نار برضو على أي الحالات الشموع عند الأيقونات عند صور القديسين تظهر كيف كان هؤلاء القديسون حياتهم تفنى من أجل الله زي ما الشمعة لكي تضيء للآخرين تظل حياتها تزوي شيئا فشيئا حتى تنتهي فكانت حياتهم نورا وكانت حياتهم تبذل من اجل الله والشموع عند المذبح كانت ترمز للملائكه وحلول الملائكه في الكنيسه اثناء الذبيحه المقدسه وكانت ترمز ايضا الى السماء وكاننا في السماء اثناء الذبيحه المقدسه والشموع عند قراءه الانجيل كانت رمزا للنور الروحي الذي يقدمه الانجيل في التعليم المقدس مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي وباستمرار ظلت النار موجودة في الكنيسة باستمرار النار موجودة في المجمرة لا يمكن أن توجد صلوات في الكنيسة حسب الطقس الإلهي بدون المجمرة المجمرة يعني الشرية النار في المجمرة وبتعطي فكرة اتحاد النار في الفحم باتحاد اللاهوت في الناسوت جوه المجمرة جوه بطن السيدة العذراء عشان كده بنسميها تي شوري الشورية النوب يعني الشورية الذهبية اللي جواها الجمر متحد بالنار رمز الاتحاد الناسوت باللاهوت والبخور ايضا في الشرية رمز ان الانسان حياته تقدم لله شيئا فشيئا فشيئا حتى يبذل حياته كلها من اجل ان يقدم رائحه عطره للمجتمع الذي يعيش فيه وبالنسبه للسيد المسيح كانت حياته عطره لما احنا في يوم الخمسين نتذكر الألسنة من النار نتذكر أيضا قول الكتاب المقدس الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب يعني هو ده المفروض في الكنيسة ان خدام ربنا يكونوا عبارة عن نار تلتهب والملائكة كانوا كذلك نارا تلتهب كان خدامه نارا تلتهب ولذلك لما نقول ان ايليا صعد الى السماء في مركبة من نار مش معناها ان هو بجسد والمادي جوه مركبة من نار ما كانت تحرقه وتخلص عليه لكن مركبة من نار يعني مركبة من الملائكة يعني محمول على الملائكة اللي هو قيل عنه خدامه نار تلتهب او محمول على روح الله وقيل عن روح الله الهنا نار اكله فكان ايليا محمول على هذه النار المقدسه في في المركبه الناريه اللي هي المركبه الملائكيه محمول على اجنحه الملائكه وصعد للسماء وهذا الامر نفسه يشبه لنا في سفر المل... الملوك الملوك الثاني اخبار الملوك الثانيه اصحاح سته حيث كان جنود الاعداء يحيطون بمدينه السامره وكان جحتي خايف فإليشع النبي قال له ما تخافش الذين معنا أكثر من الذين علينا ومين الذين معنا قال له افتح يا رب عيني الغلام ليرى فرأى ان المدينة محاطة بمركبات من نار المركبات من نار دي اللي هي مركبات من الملائكة الملائكة كنار خدامه نارا تلتهب ودي تعطينا فكرة أيضا عن قصة السرافيم مع إشعياء النبي السرافيم كلمة سرافيم يعني المتقدون بالنار أو المشتعلون بالنار معناها كده لغويا يعني فالسرافيم كانوا بيسبحوا ربنا وبيقولوا قدوس قدوس رب الصباؤوت فأول ما سمعهم أشعيا النبي الويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس في الشفتين ووسط شعب نجس في الشفتين بيقول الكتاب فلما سمع واحد من السرافيم الكلمة دي ما استطاعش يحتمل فطار بسرعة وأخذ جمرة من على المذبح ومسح بها شفتي النبي وقال له ها قد طهرت يعني ايه الكلام ده يعني واحد من الصرافين ما احتملش ابدا ان يسمع واحد يقول ويل نيقة هلكت ما قدرش يحتملها فطار بسرعه طار واخذ جمرة من على المذبح ومسح بها شفتيه قال له انت بتقول انك نجس شفتين انا هطهر لك الشفتين بتوعك بجمرة من على المذبح هذا الواحد من السرافيم لم يضع في ذهنه انه واقف في موقف التسبيح بيسبح قصاد ربنا ولم يضع في نفسه ان ما فيش حد قال له خد بالك من الراجل ده لكن هو ما استطاعش يحتمل ان يرى واحد بيقول ويل لي قتلك هذا الدرس اللي ممكن ناخده من يوم الخمسين الروح النارية التي لا تستطيع أن تحتمل هلاك أحد وتأخذ جمرة من على المذبح لكي تطهر بها وتعطي الأمان وتتمم رسالتها وهذا لا يمنعها من ان ترتبط بالتسبيح كما كانت ايه الجمرة اللي اخدت من على المذبح الصرافين على اي الحالات هكذا الخدام في التهابهم بالنار المقدسه يوم الخمسين حلت عليهم ألسنة من النار ألسنة يعني تورينا الآية اللي بتقول لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم فدي ألسنة من النار آدي عمل كل خادم في الكنيسة ليس عمله أن يتكلم إنما أن يجعل روح الله يتكلم فيه وكيف يتكلم روح الله فيه يتكلم كألسنة من نار كلام ملتهب الكلمة الروحية اللي يقولها الخادم الروحي يقول لك كلمة روحية تظل الكلمة ترن في أذنيك وفي فكرك وفي قلبك ومعك في الطريق ومعك في بيتك ومعك في كل مكان ولا تفارقك لأنها كلمة كأنها من نار وتشعلك من الداخل وتشعل قلبك وتشعل روحك يعني ايه تشعلك هذه هي طبيعة النار النار إذا مست أي شيء تجعله نارا مثلها النار إذا مست خشب تجعل الخشب نار إذا مست ورق يبقى الورق بقى نار إذا مست قطن القطن بقى نار إذا مست أي كيان تجعله نار أي مبنى ممكن مبنى يبقى نار وأدي طريقة الخدام الروحيين إذا مسوا أي أحد يشعلونه بالنار النار التي فيهم تحوله هو الآخر إلى نار النار التي فيهم تحوله هو الآخر إلى نار في يوم الخمسين التلاميذ التهبوا بالنار المقدسة بنار الغيرة المقدسة وتحولوا إلى شعلات من النار تقازفت في ارجاء العالم فاذا العالم كله قد اشتعل نارا الخدمه الروحيه العجيبه المتخذه بالنار في ساعات خدمه لا ودت ولا جابت ولا تؤثر في هذا ولا في ذاك وفي خدمة تبقى نار نار مشتعلة تشعل كل اللي قصادهم الخدمة دي فضلت ماشية مع الكل نلاقي واحد زي بولس الرسول وهو أسير يعني مقبوض عليه رسميا من الهيئات الرسمية ومقيد في سلاسل وهو بيكلم بيكلم فيليكس الوالي عن البر والدينونة والتعفف ارتعد فيليكس الوالي ليه؟ لأن كلام من نار كان عند بولس الرسول لم يحتمله ذلك الوالي وهو بيكلم أغرباس الملك قال له أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء أنا أعلم أنك تؤمن فقال له الملك بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا الكلمات كلمات عادية لكن المهم النار التي فيها يعني انت تقراه في كتاب مقدس مجرد كلام لكن هي مش مجرد كلام المهم في النار التي فيها في القوة التي فيها التي تشعل غيرها بالنار وهو ده اللي ممكن نقوله عن طبيعة الخادم لما يكون خادم ناري يعني أخذ من لمسة الروح القدس اللي هي نارية حتى في العهد القديم نلاقي واحد زي الصبي داوود سمع جوليات الجبار بيعير الشعب قال ايه ده ده مين ده اللي بيعير شعب الله انا اقوم احارب وكان داوود كلماته من نار الجيش كله كان خايف والملك نفسه كان خايف لكن داوود كان في كلماته قوة قال لا أنا أقوم وأروح وبس الجوليات وقال له اليوم سأحبسك في فمي عشان يعلم الناس ان في اله وكانت كلمات داوود من نار واستطاع ان يؤدي خدمته لان قلبه كان مشتعلا بهذه النار في العهد الجديد نفس الموضوع الكتاب يقول كونوا حارين في الروح يعني ما تكونش روح خاملة ساكنة خامدة لا حارين في الروح لاحظوا حتى في الجسد الفرق بين الجسد الحي والجسد الميت او من الفروق الحرارة برضه الجسد الميت ما فيهوش حرارة أما الجسد الحي ففيه حرارة الرسل كان عندهم هذه هذه الحرارة كانوا بيقولوا نحن لا نستطيع اننا لا نتكلم ما نقدرش نسكت جوانا نار مشتعلة لازم تتكلم قال كده ارميا النبي في القديم قال اخدت كلام ربنا لما بقيت اتكلم بيه الناس يستهزئوا بيا وغيره وغيره لكن حاولت اسكت ما قدرتش ما قدرتش اسكت لا نستطيع ان احنا لا نتكلم تعطي حرارة هذه الحرارة التي أخذها الآباء في يوم الخمسين لم تكن حرارة فقط في الخدمة وفي الكلمة النارية التي يقولونها فتحدث تأثيرها إنما كانت حرارة في كل شيء حرارة في الصلاة حرارة في الحياة الروحية حرارة في التوبة حرارة في الخدمة حرارة في كل ما تمتد إليهم أيديهم العمل وده اللي شفناه واستمر على مدى العصور واللي خلى المسيحية تستطيع أن تجتاز فترة الدولة الرومانية لغاية لما الدولة الرومانية صارت دولة مسيحية خدوا مثل لكده الحرارة اللي كانت موجودة في القرن الرابع حرارة من جهة الدفاع عن الإيمان في اللاهوت حرارة من جهة الحياة الروحية في النسك في الحياة الرهبانية الكنيسة كانت مشتعلة بالنار سواء الذين احبوا الله من كل قلوبهم وخرجوا من العالم ينشدون الحياه مع الله وحده او الذين بقوا في العالم يدافعون عن الايمان بكل قوه وبكل حراره وده اللي احنا عايزينه في الخدمه انسان يدخل الكنيسة تبص تلاقي الكنيسة لهلبت تلاقي الخدمة لهلبت تلاقي اشتعلت الخدمة نارا انسان اخر يخش زيه زي قلته ده اللي عايزينه من جهة كل الخدام سواء كانوا خدام عاديين في الكنيسة أو خدام في رتب الكهنوت أو خدام في أعلى من كده ربنا يكون مع الكنيسة اتفضلوا نصلي